بسم الله الرحمن الرحيم
إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء
الروضة تقدم إن عدت الفتن العظام فإنما فتن النساء أشدهن وأخطر أكبر فتنة تحيط بالمسلمين في هذه الأيام فتنة النساء فتنة النساء النساء فتنة فتنة عظيمة في هذه الأيام خطيرة إلى أبعد حد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء البنات في سن صغير من 13 ل 18 سنة صاروا أسوأ شيء يرى على ظهر الأرض مصيبة التبرج اليوم صار على أشد ما بقاش تبرج بقى عري عري عري تام النساء كشفن جلباب الحياة النساء وغرقن في التقليد والعصيان مصيبة مصيبة غيرن لبس المؤمنات بلا حياة مشهد البنت تلبس فلينة وبنطلون والكعب عال تحت بنطال لها فتنة فبدت مفاتنها مع الفستان وكأنها لا تلبس شيء لا تلبس شيء وإذا رأيت رؤوسهم حسبتها أسنام بخت شوهدت بعيان وصدق رسول الله
الكاسيات العاريات حقيقة كاسيات عاريات المائلات بأكعب الشيطان مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت قسما لقد ورد الحديث محرما لدخولهن جنان ذي الغفران لا يدخلن الجنة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ولا يجدن ريحها أنا لفعل باء بالخسران فتنة النساء مصيبة مصيبة والشباب يتقلى على النار عينه شمال تقع على أجساد عارية ونظرات شهوانية ودعوات فاجرة فاجرة وضحكات داعرة وسوء خلق ظاهر أخشى على الأخلاق كسرا بالغا إن المبادئ كسرها لا يجبر الشباب الرجال يشتكون من معاكسة النساء عجيب عجيب لم تعد المرأة تعاكس بل هي تعاكس تاه انتحر العفاف بعصرنا لما رآك تمزقين حياك في عصر بقى الكلام مع البنت والضحك معاها ولمسها اتق الله اختاه في المصالح الحكوميه اتق الله وفي المدارس اتق الله امور عاديه جدا عاديه جدا أخشى على أوطاننا من فتنة فتن البلاد أمامها تستصغر فتنة النساء النساء فتنة والأهل يا أهل البنات خسرتم إذ تتركون الحبل فوق الغارب
اي راجل عنده غيره عنده نخوه عنده شهامه عنده ذره رجوله يشوف بنته بتلبس وتصرف ومصروفها ما يجيبش اللي هي لابساه وساكت ما بيقولهاش جبتي ده منين تدعون بنتكم تصرف أمرها بتحرر مثل السراب الكاذب
ترجع له اخر الليل ما يقولهاش كنت فين كنت فين كارثة يا راجل خليك راجل يا راجل خليك بني ادم وحس افهم ازاي ترضى بالفاحشه في بيتك وفي اهلك وفي بنتك وفي اختك وفي امك يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فتنة النساء نساء نساء الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب
دعونا تكون أحاديثنا واقعية فنتكلم عن الفتن التي تحيط بالمسلمين في هذه الأيام لا شك أن أكبر فتنة تحيط بالمسلمين في هذه الأيام فتنة النساء اللهم إنا نعوذ بك من شر النساء قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء النساء فتنة عظيمة في هذه الأيام خطيرة إلى أبعد حد حقيقة إخوتاه أنا كنت أظن أن الفتنة تنحسر ففي أواسط الثمانينات كانت ظهرت الميكروجيب القصير جدا وانحسرت هذه الموضة في التسعينات فظننا أن الأمر ينكمش فإذا به في هذه الأيام على أشده بما لم يشهد له العالم مثيلا في فتنة النساء البنات في سن صغير من 13 ل 18 سنة صاروا أسوأ شيء يرى على ظهر الأرض للأسف الشديد علمت من كثير من الشباب وسائقي الميكروباص والتاكسيات أن قضية الزنا صارت ملء الأيدي والأبصار فصار الزنا فاشيا بل ومنتشرا وواضحا بل ومشهودا ومشهورا بل وبإقرار آباء وأمهات وأزواج وزوجات ونسأل الله أن ينتقم من الظالمين مصيبة التبرج اليوم صار على أشد ما بقاش تبرج بقى عري عري تام البنت تلبس فلينة وبنطلون وكأنها لا تلبس شيئا وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال ونساء ها كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها اللهم احفظ بنات المسلمين مصيبة والشباب يتقلى على النار عينه يمين عينه شمال تقع على أجساد عارية ونظرات شهوانية ودعوات فاجرة وضحكات داعرة وسوء خلق ظاهر وبيوت متسيبة ونساء لا رادع لها للأسف الشديد انني احيانا اذا كنا نمشي مع بعض الشباب في السياره ويقول شوف يا شيخ اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تدلني على شر لكن ساعتها اتذكر اي اب محترم فضلا عن مسلم يسمح ان بنته تخرج من عنده بالشكل ده كانه بيقول لها روحي اذني روحي عشان يتزني فيكي اي راجل عنده غيره عنده نخوه عنده شهامه عنده ذره رجوله يسيب بنته تخرج من قدامه بالشكل ده الواحد مش عارف يكلم مين ولا يشتكي لمين الى الله المشتكى الى الله المشتكى نعم للاسف شديد في عصر بقى الكلام مع البنت والضحك معاها ولمسها امور عاديه جدا في المصالح الحكوميه وفي المدارس للاسف الشديد الاب الاب الضايع الاب الغافل الاب الجاهل بنته تقول له انا خارجه رايح عند واحده صاحبتي وهو متاكد انها خارجه تمشي مع واحد صاحبها هو مش فاهم مش عايش في الدنيا دي يعني فاهم لكن مش راجل ملوش كلمه الاب الاب الفاجر الاب العاصي الاب الديوس يشوف بنته بتلبس وتصرف ومصروفها ما يجيبش اللي هي لابساه وساكت ما بيقولهاش جبتي ده منين ترجع له اخر الليل ما يقولهاش كنت فين وان قال لها كنت فين عيطت امه تقول له سيبها تضغطش عليها يدخل الديوث ينام ويسكت يا راجل خليك راجل افهم ازاي ترضى بالفاحشه في بيتك وفي اهلك وفي بنتك وفي اختك وفي امك وتنام كل ده هتتحاسب عليه امام رب غيور ايوه البنت دلوقتي اللي بتبكي دي فتسيبها يوم القيامه هتيجي تمسك في رقبتك وتقول له يا رب رآني على المعاصي فلم يأمرني ولم ينهني ولم يمنعني ولم يزجرني هتوديك جهنم لقد بتنا نعيش في عصر يتفاخر الناس بالفواحش والعياذ بالله وقد استمرؤوها وإنما هذا وصل إليه نتيجة السكوت على الصغائر فابتداء السكوت على خروج البنت إلى التعليم وإلى العمل وتأخرها في الشوارع إنك لتتعجب من أب يخاف أن ابنته ارتدت النقاب يخاف ويرتعب وآخر يطمئن وهو مستريح الخاطر والبال أن ابنته متبرجة أليس هذا انقلابا في الموازين؟ أليس هذا تغيرا للمقاييس؟ إنك تتعجب والله وتملأك الدهشة أن أبا كان يترك ابنته في الشوارع زعما أنها في الجامعة وزعما أنها في المذاكرة وفي الدروس إلى نصف الليل فإذا التزمت وارتدت النقاب فتأخرت في المسجد إلى الساعة العاشرة رجعت وهي ترتعد لأن أباها سيفترسها في المسجد يخاف عليها ومع صاحبها في الشارع وبين زملائها في الأماكن الفاجرة يطمئن الأب ويسكت فإذا تحجبت وارتادت المساجد يمنعها ويأبى أي آباء هؤلاء أي رجال هؤلاء إنها الدياسة الحمقاء إنني فوجئت أن الشباب الشباب الرجال يشتكون من معاكسة النساء لم تعد المرأة تعاكس بل هي تعاكس يشكو الشاب أن امرأة اتصلت به تطلب موعدا للقائه امرأة تتصل بالتليفون بالهاتف بأي رقم لتعاكسه امرأة بنت ثمانية عشر سنة نعوذ بالله من هذا الهم نعم فشى الزنا فشى على مرأى ومسمع من الجميع فلا تكاد تمر في شارع إلا وأنت ترى المتلطعات على النواصي فاعلات السيئات وهن يشرن إلى السيارات الغادية والرائحة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير الحرى اللي هو الزينة والحرير والخمر والمعازف استحلال الزينة ب بزواج العرف هذا استحلال الزواج العرفي زينة ويستحلون به الفروج استحلال الزنا بي بالهبة تسمع عن بعض الشباب والنساء يقول لها وهبي لي نفسك تقول له وهبت لك نفسي وخلاص ويجامعها ويستحل الزنا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر أي أيوة والله لما تقرأ في جورنان في جريدة من الجرائد رحلة عملتها أسرة حورس ها ل- للأقصر بنات وصبيان في قلب بعض يتهارجون إيه يتهارجون فعلا تهارج الحمر زي البهايم بالظبط في وسط بعضهم البعض كده بالظبط هكذا في قلب بعض ادخل اي بلوى سوء اوعى تدخل تسمع عن اي بلوى سودة من الكازينوهات تلاقيها فيها ايه تهارج الحمر اي جنينة من الجناين بالليل تلاقي فيها تهارج الحمر آه يا حمر تهارج الحمر بلا حياء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق الكورنيش يشهد كورنيش المعادي وكورنيش حلوان وكورنيش اسكندرية وكورنيش راس البر وكورنيش يشهد ولا لا يفترشها في الطريق والسيارات المتركنة في العتمة في الطرق تشهد يا رب تب على عصاة المسلمين يفترشها في الطريق فيكون خيارهم يومئذ من يقول لو واريتها خلف هذا الحائط محدش يقدر ساعتها يأمر بالمعروف وينهى عن الايه عن المنكر ساعتها لو اتكلمت يجيب لك العسكري متطرف فأقصى حاجة تقدر تعملها تقول له يا أخي الدهر حرام عليك صح كده استحي ما يصحش كده هذه آخر شيء تستطيع أن تفعله قال القرطبي في كتاب المفهم شرح صحيح مسلم في شرح هذا الحديث قال في هذا الحديث علم من أعلام النبوة إذ أخبر عن أمور ستقع فوقعت وقد رأيناها بأعيننا ولم يكن يصدقها بشر كيف الأمر الزنا في زماننا اللهم تب على عصاة المسلمين اللهم تب على كل عاص مسلم الزنا هو خطير ولذلك قال الله ولا تقربوا الزنا ايه لا تقربوا ايه لا تقربوا من بايه لا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء وساء سبيلا لا تقربوا كأن الله جل جلاله يقول ابتعد تماما ولذلك شرع الإسلام كل الوسائل التي تسد الأبواب المؤدية إلى الزنا فأمر بغض البصر قل للمؤمنين يغضوا ها؟ من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله عليم بما يصنعون اثنين أمر الإسلام الرجال ألا يختلطون بالنساء فقال إياكم والدخول على النساء وقال ما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما فنهى عن الاختلاط ونهى عن لمس المرأة فعن مصافحة المرأة ولمسها ونهى عن الكلام معها إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن وأمر المرأة بالحجاب وأمرها بالقرار في بيتها كل هذه حواجز وسدود وموانع تمنعك من الزنا وأنت ما زلت تتخطى الحواجز حاجزا بعد حاجز صح الأول نظرة تنظر إلى هذه وتنظر إلى تلك ثم كلمة ثم اقتراب أكثر فلمسة ثم ضمة وقبلة ثم زينة لابد هو الطريق ده آخرته سودة هو آخرته كده لذلك ينبغي أن تنتبه إلى هذا الخطر وإياك أن تظن في نفسك العصمة فالقلوب ضعيفة والفتنة خطافة القلوب ضعيفة والفتنة ايه خطافة كان شاب النهارده بيقول لي انا عندي 30 سنة ومتجوز وعندي ولدين اعلم بنات في ثالثة ثانوي لا ده انا متزوج وليكن وليكن لو ما حبيتهاش انت هي هي هتحبك ومعلش انا اسف ان انا اقول كده ان قلب الرجل ضعيف جدا امام امراه تقول له بحبك صح وخصوصا بعد نكد الزوجات في البيوت فلذلك صار رجل ينتظر اي اشاره من الخارج وجري فلذلك نصيحتي إلى نساء المسلمين اتقين الله في أزواجكم نقول لكل امرأة اتق الله في زوجك تزيني له وأحسني التمعل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم لوافدة النساء يا رسول الله غلبنا عليك الرجال يصلون معك ويجاهدون معك ويسبقوننا بالجهاد والحج والصدقة قال إن من اللي قال صلى الله عليه وسلم قال إن حسن تبعل إحداكن لزوجها تعدل ذلك كله تعدل الحج والجهاد والصدقة فاتق الله شاهد أقول هذه الفتنة بالنسبة للشباب أعظم الفتن ما السبيل للخلاص من فتنة النساء هو ده الكلام صح كده ولا لا ازاي نتخلص من فتنة النساء اول السبيل الاستعصام الاستعصام قالت امرأة العزيز ولقد راودته عن نفسه فاستعصم يعني ايه فاستعصم قال معاذ الله الاستعصام العوذ واللوذ بالله كيف الاستعصام قال ربي إلا تصرف عني كيدهن ها؟ أصب إليهن وأكن من الجاهلين أنا عايزك ساعة امرأة زميلتك في العمل زميلتك في الدراسة جارتك في البيت بتشوفها كتير لأي سبب من الأسباب بنت عمك بنت عمتك بنت خالك بنت خالتك أختك ساعتها استعصم يعني إيه؟ يعني قول يا رب اللهم إني أجعلك في نحرها وأعوذ بك من شرها اللهم اكفنيها بما شئت وكيف شئت اللهم اصرف عني فتنتها وأذاها اللهم باعد بيني وبينها كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره استعصم من أنواع الاستعصام أيضا اجعل بينك وبين النساء سدا منيعا لا تكلم امرأة ولا تنظر إلى امرأة غض البصر وكف الكلام ابعد ابعد غضوا البصر احد الشباب جاني وموريني خط احمر على عينه كده بقول له ايه ده قال لي كنت ماشي قدام الجامعه ببص على واحده كده عرباجي بيعمل بالامشه كده راح لسعه على عينه دي جت من فوق احذر قذيفه ناريه من السماء ما تبصش ولا نظره اولى ولا تانية أحد الإخوة امبارح أرجو أنه ما يزعلش مني بيقول لي من نعمة ربنا عليا ضعف البصر ساعة ما أشيل النضارة أبقى ششبيش مش شايف حاجة النسوان زي الرجال كل واحد شوف بقى لما نبقى في عصر ضعف البصر نعمة سبحان الله وأنا قلت لك في المواجهة الواقعية للشهوة فاكر إن ابدأ جهز العدة وانت خارج من البيت انت خارج تحارب خذ معاك عدتك لانك خارج من البيت معناها انك هتشوف نسوان لازم ولا مش لازم لازم طبعا بلاوي صوت في مرة زمان كنت واقف في الاتوبيس فوجئت واحدة قدامي واحدة وراي واحدة على يميني واحدة شمالي الأعداء من كل جانب حصار تروح فين قلت يا رب إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين أيوه مصيبة مصايب سودة حواليك فلازم تجهز نفسك من البيت إزاي في جيبي مصحف فين يا ده المصحف أه مصحف في جيبي مصحف وكتاب أذكار حصن المسلم كتاب كله أذكار كله كلام النبي ما فيهش كلمة من غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنصحك بيه من أبو جنيه ده كده رخيص جدا هبدأ أخرج أنشغل بالأذكار أذكار الخروج من البيت بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله تقول أذكار تستغفر تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تقول أذكارك خرجت من البيت ركبت العربية تقول أذكار ركوب السيارة مسكت المصحف فوجئت بنفسك أنت ماسك المصحف كده وبتقرأ وأنت واد أقرم لئيم ترفع عينك كده تبص على واحدة إنك بحاجة إلى أن تقتفي أثر السنة جاء النساء يبايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمدت امرأة يدها تصافح النبي ده مين يا عم صل صلى الله عليه وسلم النبي المعصوم أبو المؤمنين صلى الله عليه وسلم متزوج من تسعة عمره ستين سنة في أكتر من كده بقى عمره ستين سنة ومع ذلك لم يصافح ما تقوليش بقى دي ست كبيرة ده الرسول كان عمره كام ستين سنة ونبي معصوم ومع ذلك لما مدت المرأة يدها قال أنا لا أصافح النساء يعني حضرتك بقى مش ممكن يقول لي أنا نيتي سليمة زي أختي كان النبي يقول زي إيه بنتي بنتي مش النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم يبقى هو أبو المؤمنين والمؤمنات كان ممكن إيه يسلم عليها وإحراج هي مادة إيدها أرد إيدها آه ترد إيدها سنة إنك ترد إيدها من الاستعصام التأسي بالنبي في كل مقام صلى الله عليه وآله وسلم أيضا لم يضع نفسه في موقف شبهة ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما كان يقف مع زوجته صفية يريد توصيلها إلى بيتها وهو معتكف فمر بظلم فمر صحابيان فلما رأى يا رسول الله ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم واقف مع امرأة أسرعها فقال تعالي هذه صفية قال لهم ايه تعالوا دي زوجتي تعالوا دي ايه زوجتي قال يا رسول الله سبحان الله قالوا يا ص- احنا نشك فيك قال إني خشيت أن يلقي الشيطان في أنفسكما شيئا فتهلكا انتبه ما تحطش نفسك في موقف شبهة تبقى ماشي مع زميلتك أو قاعد أنت وهي لوحدكم في المكتب أو رديت على صاحبة أختك تقوم تطول الكلام معاها شوية وتضحك وتقول أنا نيتي سليمة مفيش حاجة لا ده الرسول دفع الشبهة ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ومن وضع نفسه في الشبهة فلا يلومن من أساء به الظن حطيت نفسك في شبهة يبقى ما تقولش إيه آه الناس بتظن بي السوء لا أنت السبب أنت السبب أول سبيل للنجاة من هذه الفتنة الاستعصام من أنواع الاستعصام أيضا الأخذ بالأحوط دائما لا تخلو بامرأة وإن كنت تعلمها القرآن لا تتكلم مع امرأة وإن كنت تدعوها إلى الإسلام لا تحاول أن تقيم علاقة مع امرأة ولو على الالتزام أبدا اقفل الباب ده من بره خالص دايما أقول ولعلي أنا أظن كده بقت في كل شريط موجودة أن المرأة قنبلة موقوتة من اقترب منها انفجرت فيه فدمرت قنابل ابعد خالص فيش كلام نهائي واستعصم وانتبه لذلك اتنين التطلع الى الحور العين في الجنة لو شفت حورية من الحور العين تكره نساء الدنيا والله والله والله تعرف تبص لحد منهم بس عينك تقع على حورية من حور الجنة ازاي باليقين لما اقرا وصفهم انا هقول لك بس نص آية ربنا بيقول ايه كأنهن الياقوت والمرجان الياقوت نوع من انواع الاحجار الكريمة الزجاجية في شيء من الزرقان والمرجان في شيء من الحمار المرأة الرسول بيقول ايه ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم لو أن حورية من حور الجنة أطلت برأسها من السماء لانطفأ لها نور الشمس نور وشها يغطي على نور الشمس دي تبقى بيضة دي ها مش ممكن وإيه كمان يقول صلى الله عليه وسلم ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها ولو أن جيدها برز لملأت ما بين السماء عبقا وريحا آه ريحتها الجميلة تملى ما بين السماء والأرض سبحان الله العظيم وبعد كده تبص لوحدة مش ممكن فالتطلع إلى حور الجنة التطلع إلى المتاع الأخروي ثلاثة مراقبة الله إنك تراقب إن ربنا شايفك وقريب منك إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم إيه؟ رقيبا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يبقى ربنا قريب رقيب سميع بصير منتقم جبار قلت لك دايما تذكر شايفك ان ربنا شايفك تيجي تبص تحس ان ربنا شايفك تغير نظرك قلت لكم انا الموضوع ده قبل كده ان احد الناس سال الحسن البصري كيف استعين على غض بصري قال بعلمك ان نظر الله اليك اسبق بصراحه وانت ماشي في الشارع واحده عريانه ماشيه مع ديوس قصدي ماشيه مع جوزها ها وانت عينك وقعت عليها فبتبص كده لقيت جوزها بيبص لك قمت قلت السلام عليكم آه رعيت نظر زوجها ولم تراعي نظر الله إليك ربنا شايفك خاف منه انكسف منه أربعة ترويض الحواس ترويض الحواس عايزك تروض عينك أن يكون نظري عبرا وأنا ماشي بدل ما أبص على واحدة أدور على شجرة وأقطع منها ورقة وأقول سبحان الله خمسة الزواج اللهم زوج شباب المسلمين وزوج نساء المسلمين الزواج لمن استطاع فمن لم يستطع فالصيام فإنه له وجاء الزواج تزوج ذا الدين تقر في البيت وتعينك على غض بصرك فإن لم تجد فاستعن بالله واستعف وصم فإن الصوم يقطع الشهوة ستة وهي الأخيرة معرفة عقوبة الزنا كتير من الناس النهاردة إيه ما يعرفش عقوبة الزنا وابن القيم ذكر 13 عقوبة للزنا تسمع طب صلي يقول ابن القيم في كتابه القيم روضة المحبين ونزهة المشتاقين والزنا يجمع خلال الشر كلها والزنا ايه يجمع خلال خلال صفات صفات الشر كلها من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة فلا تجد زانيا أبدا معه ورع ولا وفاء بعهد ولا صدق في حديث ولا محافظة على صديق ولا غيرة تامة على أهله فالغدر والكذب والخيانة وقلة الحياء وعدم المراقبة وعدم الأنفة للحرمات وذهاب الغيرة من القلب من شعب الزنا وموجباته اوعي أيتها المرأة تظني أن رجلا زنى فيك عنده وفاء لا يمكن أبدا ولا صدق لازم تعرفي أيتها المرأة أن كل زان فاجر خائن كذاب غدار وأنت أيها الرجل اعلم ذلك أيضا أن كل زانية فيها هذه الصفات لذلك لموافقة الصفات قال الله الزاني لا ينكح إلا زانية هم شكل بعض في ستين انتبه أبدا لا تجد زان صادق لا تجد زانيا صادقا ابدا ولا تجد زانيا وفيا ابدا بل كل زان غدار وكل زان كذاب وكل زان لا يملك شيئا من الحياء فسيخونك وستخونك فكما قال العلماء لا تامنن فاسقا فانه خان اول من انعم عليه الله ازاي تامن لفاسق اذا كان هو خان ربنا مش هيخونك اذا كانت هي خانت ربنا مش هتخونك واللي كذبت على أهلها عشانك هتكذب عليك عشان غيرك من عقوبات الزنا غضب الرب فليس بعد الشرك ذنب أكبر من الزنا وذلك لأن في الزنا إفساد النساء والعيال ولو تعرض رجل إلى ملك من الملوك بإفساد حرمه وعياله لقابله أسوأ مقابلة وأنت تفسد النساء إماء الله والأطفال تفسد هؤلاء فلذلك لابد أن يكرهك الله أيها الزاني أيها الزاني الله غيور من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن أيها الزاني الله غيور يغار أن تزني أمته أو يزني عبده فاحذر بطش الله وعقابه من عقوبات الزنا وموجباته سواد الوجه وما يعلوه من الكآبة والمقت الذي يبدو عليه للناظرين أبدا ما تلاقيه الزاني وشه منور لا يمكن لازم تلاقي على وشه سحابة سوداء كآبة أبدا لا تجد في صفحة وجهه بشاشة الإيمان بل يعلوه ذل الله كساه إياه وإنما يشاهد ذلك أولو البصائر من أهل الإيمان ومن عقوبات الزنا ظلمة القلب وطمس نوره وهو الذي أوجب طمس نور الوجه وغشيان الظلمة له طمس نور القلب يوجب طمس نور الوجه فلذلك يصبح قلبه مكتئبا حزينا مظلما كئيبا إنه يعاني مرارة في أحشائه ولذلك دوما لا تجد زانيا إلا وهو مدمن مخدرات أو كثير النوم أو كثير الأكل ليه؟ أهو بيفض غلبه في حاجة لكن لو ترك نفسه لما في قلبه لقتله حزنه لازم تلاقيه بيضحك كتير ويهزر وصوته عالي ليه؟ بينسى لكن لو ساب نفسه لقلبه قلبه يقتله ومن العقوبات التي لا بد أن تحصل للزاني الفقر بشر الزاني بخراب بيته بشر الزاني بخراب بيته الفقر في بعض الإسرائيليات أنا الله مهلك الطغاة ومفقر الزناة لازم لازم يتخرب بيته لازم وقد تقول يا ما ناس شفناهم زناة وما حصلش كده أو أنا زنيت كتير وما حصلش كده إيه يعني لا لازم يحصل في الدنيا قبل الآخرة ويا ما ناس سمعنا عنهم وانت سمعت عنهم فلان اللي كان مكسر الدنيا في الزنا ايه اللي حصل له في اخر ايامه ولاده حجروا عليه وخدوا فلوسه وبقى يشحت في الشوارع رغم ما كان عنده من الملايين فلان أصيب بمرض كذا ورقد في المستشفى لا يجد من ينفق عليه وعنده كنوز وأموال يحاول أن يبيع جزءا منها ليعالج نفسه رفضوا ورثته قالوا خليه يموت بقى خلاص باع كتير لازم مفقر الزنا ومنها دي رقم كم ستة أن يذهب الله حرمة فاعله ويسقطه من عينه وأعين عباده ما يبقاش محترم أبدا ولا امرأة زنى فيها رجل يظل هذا الرجل محترما عنده ولا هي تظل محترمة عنده أبدا كيف يحترمها وهي خائنة وكيف تحترمه وهو قد استغل ضعفها وحاجتها وقهرها أبدا وإن خدع بعضهم بعضا وإن لعب بعضهم ببعض فالحقيقة يعلمها الله فإنه ولا بد أن يسقط من عيون العباد بعد أن سقط من عين الله لازم هيحس إنه مش محترم إنه مش موقر وإن الناس بتبص له بقرف وإن واجهوه أمامه عشان صاحب سلطة أو صاحب مال أو صاحب آه، سطوة إن واجهوه بالاحترام هو عارف إنهم من وراه ما يحترمهوش أبدا ومن العقوبات أن الزنا يسلبه أحسن الأسماء فيسلبه اسم العفة والبر والعدالة فبدل العفة يعطيه اسم الزاني الخائن وبدل البر يعطيه اسم الفاجر وبدل العدالة يعطيه اسم الفاسق بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان يسلبه اسم مؤمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو وهو مؤمن ما يبقاش مؤمن الزاني غير مؤمن بقى فاسق فاسق مجرم لذلك يعطى اسما يناسبه ومن العقوبات أنه يعرض نفسه لسكن التنور الذي رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الزناة والزواني الحديث رواه البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال الحديث طويل جدا أسوق القطعة بس الخاصة بالزناة قال فانطلقنا فأتينا على مثل التنور وإذا فيه لغط وأصوات فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراه وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم اللهب ضوضوا قلت من هؤلاء قال هؤلاء الزناة والزواني يفعل بهم هكذا إلى يوم القيامة مجرد الزاني والزانية ما يموتوا أعد الله لهم فرن تنور يعني إيه؟ فرن انتوا شفتوا الفرن بتاع الحديد والصلب مش الفرن اللي بيخبزوا فيه بقى ده فرن ايه زي الفرن اللي بيحرقوا فيه الطوب كده عارفين ال- اسمها ايه دي القمينه بتاعه الطوب طويله قوي كده لفوق مليانه زناء وزواني محطوطين فوق بعضهم ومن تحت النار داخله بس النار دي بقى غير النار يا زاني حط ايدك على بوتاجاز عشان تشوف النار واعلم ان النار دي اللي هتشوي ايدك وتحرقها وما تطيقهاش لا دي جزء من ايه من سبعين جزء من نار الاخرة مش النار دي النار بتاع بتاع الحديد والصلب بيقولوا انها 5000 درجة مئوية بتسيح الحديد لما دي 5000 يبقى نار جهنم 70 مثل لدي يعني دي درجة حرارتها 5000 5000 في 70 بكم؟ يبقى درجة حرارة جهنم 350 ألف درجة مئوية محطوط فيها زنا وزواني وداخلة عليهم النار دي من تحت يطلعوا لفوق أوه، صوات صوات صوات صوات صوات صوات صوات هدم يطلعوا لفوق يحسوا انهم هيخرجوا يروح مطفية النار يروحوا نازلين تاني ولع فيهم يطلعوا لفوق ونازلين تاني ولع فيهم آه سلم يا رب سلم هكذا يفعل بهم إلى يوم القيامة ثم يوم القيامة العذاب أشد أيضا من العقوبات أنه يفارقه وصف الطيب الذي وصف الله به أهل العفاف ويستبدل به اسم الخبيث الذي وصف الله به الزنا قال تعالى الخبيثات ها للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات فسمى كل زان خبيث أيها الخبيث لك خبيثة ولا بد ولذلك اعلم أيها الزاني أنك إن زنيت فستتزوج زانية كتب الله ذلك من العقوبات حرمت عليه الجنة فإن الجنة حرام على كل خبيث إنما الجنة مأوى الطيبين لا يدخلها إلا طيب قال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون يبقى مين اللي يدخلوا الجنة الذين تتوفاهم الملائكة ايه طيبين وقال تعالى وقال لهم خزنتها سلام عليكم ايه طبتم فادخلوها خالدين استحقوا سلام الملائكة ودخول الجنة بطيبهم والزناة أخبث الخلق الزناة أخبث الخلق جعل الله سبحانه جهنم دار الخبث وأهله فإذا كان يوم القيامة ميز الله الخبيث من الطيب وجعل الخبيث بعضه على بعض ثم ألقاه وألقى أهله في جهنم فلا يدخل النار طيب ولا يدخل الجنة خبيث واحد يقول آه، معنى كده ان الزاني كافر مش يدخل الجنة ابدا لا الزاني ان مات على التوحيد فسيدخل الجنة حتما ولكن بعد أن يقضي ما عليه بعد أن إيه؟ يقضي ما عليه يتعذب في النار بقى مليون سنة مئة مليون ألف مليون لحد ما ينضف وبعدين يدخل الجنة من العقوبات ودي رقم 13 الوحشة التي يضعها الله في قلب الزاني الوحشة هيبقى عايش في عذاب لأن الزنا دين هيبقى عايش مرعوب على أمه وعلى أخته وعلى بنته وعلى زوجته قلت لكم القصة دي قبل كده ولكن موضعها هنا أقولها تاني وقد قرأتها في الجرائد في جريدة الأهرام كانوا عملوا تحقيق حول الموضوع ده أن شابا هو اللي باعت بيحكي بيقول احكوا قصتي أن شابا كان جارا لفتاة وانتوا عارفين شغل الجيران بقى من الشباك والبلكونة وفي الطريق لمحطة الأتوبيس ومحطة الميكروباص والمروحة والمجية والوقفة عند البقال والوقوف على الناصية والطلوع على السطح نسأل الله أن يعصم شباب المسلمين اللهم احفظ شباب المسلمين اللهم نجي شباب المسلمين اتكلم معاها في يوم لقوا فرصة في شقة واحد منهم فاغتصبها جامعها أفقدها عذريتها حملت شوية وظهر الحامل راحت له الحقني قال لها ما اعرفكيش يهديك يرضيك قال لها ما اعرفكيش قالت لاهلها جابوه يا ابني يحصل قال لهم ما حصلش وبنتكم جابته منين مش انا يقول العجب انني بعد مده تزوجت فاذا بليله العرس وجدت زوجتي غير عذراء قعدت مهموم اعيط وافكر واتصلت بواحد شيخ يا عم الشيخ حصل كذا وكذا قال له كما تدين كما تدين تدان أغنت الكلمة في دماغي قلت استرها وعدي وأنا السبب فعديتها بعد فترة رجعت لقيت هيصة عند البيت وأمي منهارة وشايلينها مغمى عليها إيه قالت له ده اختك اتخطفت وحد اغتصبها رحنا نجيب الواد عشان نلم الموضوع بالراحة قال لي شوف أختك جابته منين أنا ماليش دعوة نفس الكلمة قلت ساعتها كما تدين تدان الطال بينا العمر وخلفت بنت والبنت كبرت في يوم رجعت لقيت زوجتي مغمى عليها وبتصوت ايه ابن البواب اغتصب بنتك قلت كما تدين تدان هو بيقول كما تدين تدان وانا بقول له ولسه عذاب ربك اكبر يا خاين عذاب ربك اكبر واحد يقول طب الحل الحل في المصيبه والبلوه دي الحل لكي تعصم من هذا أن تتوب إلى الله توبة نصوحا وأن تندم ندما يقطع قلبك وألا تزال خائفا من ربك لأن هنا في مظلمة ما تقدرش تردها صح؟ هي دي المشكلة إن في مظلمة إنك أنت زنيت في امرأة في مظلمة مظلمة لأبوها هتكت عرض ابنته ومظلمة لأخوها أفسدت أخته ومظلمة لزوجها ومظلمة لابنها مظلمة عار وتقدر تصلح ده ازاي مفيش فسبيلك الوحيد أن يرضى عنك الله بس لو رضي هيرضي عنك الخصوم مرضيش يبقى يا ويلك يا ويلك من منتقم جبار نسأل الله أن يستر المسلمين والمسلمات وحشة في قلب الزاني تلاقيه في سكرة الهم بياكل ويشرب ويجري لكن ساعة ما يروق كده ويخلو يفجأه النكد ده يتذكر الفاحشة يلاقي الوحشة في قلبه متضايق قرفان مهموم خايف من العقوبات أيضا قلة الهيبة التي تنزع من صدور أهله وأصحابه فهو عندهم أحقر شيء في نفوسهم وعيونهم بخلاف العفيف يرزق المهابة والحلاوة صاحب العفة تلاقيه شكله حلو وشه منور ومهاب لما يجي الناس يكلموه أو يتعاملوا معاه يبقى حاسس في قلبه خوف منه عامل له هيبة ومقدار ومن العقوبات أن الناس ينظرون إليه بعين الخيانة ولا يأمنه أحد على حرمه ولا على ولده من العقوبات رائحة كريهة تفوح منه لازم الزاني تلاقي ريحته وحشه رائحه كريهه تفوح منه يشمها كل ذي قلب سليم تفوح من فمه ومن جسده ولولا اشتراك الناس في هذه الرائحة لنادت على صاحبها ولكن كما قيل كل به مثل ما بي غير أنهم من غيرة بعضهم للبعض عزال لأن الناس كتير قوي زناه فبقت الريحة دي ايه معتادة فبقت عادي ما هو اللي يدخل المدبغه اللي شغال في المدبغه انتوا عارفين المدبغه اللي بتدبغ جلود ال- الذبائح بتبقى الريحه منتنه ريحه اللحوم اللي هي في الجلد ها اول ما يدخل يشم الايه ريحه وحشه بعد شويه خلاص تبقى هو كده يا رب تب على عصاة المسلمين لكن المؤمن الموحد النظيف لازم لازم يشم الريحه وحشه دي ومن العقوبات ضيقه الصدر وحرجه الزناه يعاملون بضد قصدهم فإن من طلب لذة العيش وطيبه بما حرمه الله عليه عاقبه الله بنقيض قصده فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته ولم يجعل الله معصيته سببا إلى خير قط أبد اوعى تفكر إن معصية تقود إلى خير مش ممكن مش ممكن واحد يحلق لحيته عشان يعيش في أمان ويعيش في أمان أبدا لا لأن حلق اللحية معصية ما يعدكش ربنا الأمان وانت بتعصيه اوعى تفكر ان امرأة تقلع النقاب عشان تتزوج أبدا ما يكونش الزواج ده خير ليها أبدا أبدا أبدا مطلقا اوعى تفكر ان واحدة تقلع النقاب عشان تتعلم ولا عشان غير ولا عشان تشتغل لازم يكون الشغل ولا التعليم ده شؤم عليها وعلى أهلها اوعى تفكر انك انت حلقت دقنك عشان تشتغل حلقت ريحيتك عشان تشتغل لازم يكون الشغل ده شؤم عليك وعلى اهلك وكل الفلوس هتصرفها على حرام وفي حرام لانها سبيل حرام نسال الله العافيه فما عند الله لا ينال الا بطاعته الزاني يطلب لذه فيحرمه الله من كل لذه هتلاقيه بعد كده لما يتزوج ويجي يجامع زوجته يتذكر الزنا فيبقى خايف مين اللي زنى في زوجته فيتنكد عليه في وقت لذته هي دي المصيبة اللي هيعيشها هيعيشها دايما من العقوبات أن الزاني لا يستمتع بالحور العين يحرم من الحور العين في المساكن الطيبة في جنة عدن إذا كان الله قد عاقب لابس الحرير في الدنيا بحرمانه لبسه يوم القيامه وعاقب شارب الخمر في الدنيا بحرمانه من خمر الجنة فكذلك من تمتع بالصور المحرمة في الدنيا ها يحرم الصور الحلال في الجنة هي كده اللي يلبس حرير في الدنيا ما يلبسوش في الآخرة واللي يشرب خمرة في الدنيا ما يشربهاش في الآخرة واللي يتمتع بالزنا في الحرام في الدنيا يحرم من جماع الحور العين في الجنة نفس القياس كل ما نلته من حرام في الدنيا فاتك نظيره يوم القيامة في الجنة ومن العقوبات أن الزاني يجرئه الزنا على قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وكسب الحرام وظلم الحق وإضاعة أهله وعياله وربما قاده قسرا إلى سفك الدم الحرام بل ربما استعان على الزنا بالسحر والشرك وهو يدري أو لا يدري فهذه المعصية لا تتم إلا بأنواع من المعاصي قبلها ومعها يا رب تب على عصاة المسلمين معصية الزنا لا تتم إلا وقبلها مجموعة من المعاصي شوف ابن القيم بيقول ايه أخطر كلام سمعته في حياتك تسمع يا رب صل على النبي محمد وآله يا رب تب على كل عاصي مسلم يا رب قال الله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لو إيه؟ لو أتيتني بقراب قراب يعني إيه؟ ملء ملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة ابن القيم بيشرح الحديث ده بقى بيقول إيه؟ يقول اسمع بس أنا عايزك تسمع بتركيز شوية لله ماشي؟ يقول اعلم أن النفي التام للشرك ألا يشرك العبد بالله شيئا البتة لا يصدر من مصر على معصية أبدا ربنا بيقول لو أتيتني بقراب الأرض بملو الأرض إيه خطايا أتيتك بإيه بقرابها مغفرة بشرط لا تشرك بي شيئا ابن القيم بيقول مش ممكن ابدا مصر على معصيه ويبقى موحد ليه يا ابن القيم يقول ولا يمكن مدمن الكبيره والمصر على الصغيره ان يصفو له التوحيد ابدا حتى لا يشرك بالله شيئا هذا من اعظم المحال مش ممكن مش ممكن واحد مصر على الزنا مقيم على امرأة يزني بها مصر عليها بمواعيدها مش ممكن يبقى موحد مش ممكن ليه يا ابن قيم قال ايه قال اعلم ان الاصرار على المعصية خلي بالك يوجب من خوف القلب من غير الله ورجائه لغير الله وحبه لغير الله وذله لغير الله وتوكله على غير الله ما يصير به منغمسا في بحار الشرك وده كلام زي الفل واحد بيزني في امرأة بيبقى خايف ولا مش خايف خايف لحد يشوفه صح ولا مش خايف خايف مرعوب ادي خوف من ايه من غير الله ورجاء لغير الله انه قاعد لو حد شافه يرجوه ويتعلق قلبه به ألا يفضحه ورجاء ليها إنها تستمر معاه وذله لغير الله وتوكله على غير الله يقول ابن عباس رضي الله عنهما ولوجل قلبك وأنت على الذنب إذا حركت الريح ستر بابك أعظم من الذنب لما يبقى في شقة معاها ويسمع رجلين طالعة على السلم وحد وقف على الباب الجرس ده ايه اللي يحصل لقلبه يتعب من مين من غير الله وربنا شايفه جوه ومش مرعوب من الله يبقى ده موحد مش ممكن مش ممكن ازاي عشان كده ربنا قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ويخلد فيه مهانا إلا من تاب و وآمن إلا من تاب وإيه وآمن هو ده كلام ابن قيم يقول واعلم أن الإصرار على المعصية يوجب من خوف القلب من غير الله ورجائه لغير الله وحبه لغير الله وذله لغير الله وتوكله على غير الله ما يصير به منغمسا في بحار الشرك والحاكم في هذا ما يعلمه الإنسان من نفسه إن كان له عقل فإن ذل المعصية لا بد أن يقوم بالقلب فيورثه خوفا من غير الله وذلك شرك ويورثه محبة لغير الله واستعانة بغيره في الأسباب التي توصله إلى غرضه فيكون عمله لا لله ولا بالله وهذه حقيقة الشرك عشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إيه يقول ولما كان يوسف عليه السلام محبا لله مخلصا له الدين لم يبتلى بالذنب قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء و والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين وأما امرأة العزيز فكانت مشركة هي وقومها فلهذا ابتليت بالعشق اسمع اسمع الحب واد بيحب بنت بيحبها وماشي معاها بيموت فيها قال شيخ الإسلام ابن تيمية وما يبتلى بالعشق أحد إلا لنقص توحيده وإيمانه وإلا فالقلب المنيب إلى الله يصرف الله عنه العشق أبدا ما يحبش في الحرام الشيخ عبد الرحمن السعدي عبد الرحمن بن ناصر السعدي صاحب تفسير القرآن تيسير المنان في تفسير كلام الرحمن بيقول ايه من دخل الإيمان قلبه وكان مخلصا لله في جميع أموره فإن الله يدفع عنه ببرهان إيمانه وصدق إخلاصه من أنواع السوء والفحشاء وأسباب المعاصي ما هو جزاء لإيمانه وإخلاصه قال تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين قراءة قراءة المخلصين وقراءة المخلصين فإنه من إخلاصه لله وعلى قراءة من قرأها بالفتح إنه من عبادنا الإيه؟ المخلصين فإنه من إخلاص الله إياه ربنا استخلصه وهو متضمن لإخلاصه بنفسه فلما أخلص عمله لله أخلصه الله وخلصه من السوء والفحشاء ابن القيم يقول إيه بقى في التعليق على هذه الآية في هذا الموضع ولقد همت به وهم بها قال فالسوء العشق والفحشاء الزنا ولهذا اسمع كلام ابن القيم بقى يقول ايه ولهذا كلما كان القلب اضعف توحيدا واعظم شركا كان اكثر فاحشه واعظم عشقا واكثر تعلقا بالصور وكلما كان القلب اتم توحيدا كان ابعد عن السوء وهو العشق والفحشاء وهو الزنا اللهم ارزقنا التوحيد واجعلنا من اهله هو ده العلاج التوحيد انك تعرف ان ربنا معاك شايفك مراقبك هيحاسبك ممكن يعاقبك في نفس اللحظه قادر ولا لا قال تعالى وهو القاهر فوق فوق عباده وهو القاهر فوق عباده ضيق الصدر ووحشه النفس و مصيبة البلاء كلها وزوال النعم سبيل محفوف به الزنا إخوتاه الزاني عاصي وليس بكافر وباب التوبة مفتوح ويجب عليه أن يتوب فأسأل الله أن يتوب على كل عاص مسلم وأن يهدي كل شاب مسلم وأن يحفظ كل امرأة مسلمة وأن يبعدنا عن السوء والفحشاء ربنا اصرف عنا وفي السوء الختام والفحشاء.
تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الروضة الإسلامية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com